بِأَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مرحبا بحضراتكم أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لتسكنوا إليها على شاشتكم شاشة قناة الرحمة أهلا وسهلا بكم الحلقة التاسعة والخمسون تأثير العلاقات العاطفية أو غيرها الغير شرعية قبل الزواج واحد عمل علاقة مع واحدة مرة واثنين وثلاثة واحدة عملت علاقة مع واحد مرة واثنين وثلاثة مع كذا حد العلاقة يا إما علاقة مكتملة أو غير مكتملة خلينا نقتصر على العلاقات العاطفية التي لم تكتمل واحد حب مرة واثنين وثلاثة أولى جامعة حب واحدة واثنين تانية جامعة قلب حب واحدة واثنين تالتة جامعة عمل علاقات أكثر من مرة حب أكثر من مرة هل لهذا تأثير للحياة بعد زواجه يعني هو كل اللي حبوهم دول هو ما اتجوزهمش كان بيقضي وقت كان بيحب الواد كان حبيب الواد كان بتاع بنات والبنت كانت بتقع والبنت كانت اي حد يثبتها والبنت كانت اي حد يقول لها كلام حلو او يبعت لها رسالة كويسة او يهتم بيها او يضحك لها تقع في ارابيزه زي ما بيقولوا الحاجات دي لها تأثير على الحياة بعد الزواج يعني شاب حب اكتر من مرة وبعد كده تزوج بنت حبت أكتر من مرة وبعد كده تزوجت هل هذا له تأثير على حياته أو على حياتها بعد أن يتزوج مش شرط يتجوزوا بعض أنا بقول مثلا هو حب دي وأقام علاقة أو حب دي برضه وحب دي وبعد كده حب دي حب أربعة وبعد كده راح يتجوز واحدة خمسة الحاجات العاطفية دي والمشاعر اللي هو طلعها والخروجات والفسح والتعبير والكلام والرومانسيات و و و مع الأربعة اللي هو عمل معاهم أو قابلهم أو قضى معاهم وقت وبعد كده اتجوز الخمسة هل العلاقات الأربعة دي تأثر على حياته بعد ما تزوج الخمسة وصلت طبعا لها تأثير خدها قاعدة على قدر عفتك قبل الزواج تعك تكون سعيدا بعد الزواج تاني تاني على قدر عفتك قبل الزواج تكون سعيدا بعد الزواج دي حاجة عامة كل حاجة لها مستثنيات ممكن أكونش عملت علاقات ولا حبيت حد وما بقاش سعيد ممكن ممكن اكون عملت علاقة واثنين وحبيت واحدة واثنين وثلاثة بس والله انا سعيد مع اللي عايش معاها دلوقتي ممكن لكن في المجمل وفي الاغلب الاعم او في الغالب الاعم انت لو انت عملت وحبيت كذا واحدة ده بيضعف حياتك لا شك بيضعفها لا شك ان بيبقى ليه تأثير عليك او على حياتك بينك وبين زوجتك التي تعيش معها في الحلال وعلى كتاب الله وسنة رسوله فنخلي بالنا الشباب يخلي باله والبنات تخلي بالها الشباب خلي بالك ما تفرغش شهوتك ولا تقضي شهوتك ولا تطلع مشاعرك ولا تقول كلام حلو ولا تبعت رسائل واتساب غير للي انت هترتبط بيها غير لزوجتك الحقيقية يا عم الشيخ بقى ما تحبكاش سيبنا نعيش خلينا نتودك شوية خلينا نعرف نتعامل لا يا حبيبي هتعرف تتعامل ما تقلقش اصل انت بالفطرة يعني انت لو لو لو لو انت قعدت مع مع واحدة كده لو أنا جبت واحد أي واحد جبته مع واحدة وجبتها قلت لها تعالي اقعدي مع ده وأنت تعالي اع- وأنت تعالى اقعد مع دي وسبتهم قلت لهم أنتوا مسموح لكم لو أنا يعني اديتهم الضوء الأخضر كده أنتوا مسموح لكم إنكم آه، تعيشوا مع بعض أو آه، يعني مارسوا حياتكم العادية الطبيعية هيعرف يتعامل ولا مش هيعرف يتعامل؟ هيقطع السمكة وديلها ليه؟ لأن دي فطرة هذه فطرة مش محتاجة بقى لا ثقافة ولا محتاجة كتب ولا محتاجة خبرة ولا محتاج تتودي ولا محتاج انك تعرف واحدة واثنين وثلاثة قبلها خالص هذه فطرة والفطرة بتقول لك اعمل ده علشان برضو احنا هننوه على مسألة مهمة وهي كلام الحب قبل ال- الزواج او كلام الحب اثناء فترة الخطوبة الكلمات والمشاعر والرومانسية والعواطف ينفع اقولها ولا ما ينفعش ينفع ابعتها لخطيبتي هنتكلم على ده وعشان في ناس على فكرة هت- ه- هتتصدم لما اقول ده اللي هو يعني ما ينفعش ابعت ده هنتكلم في ده ان شاء الله خلينا اقول ان فيه جامعه من الجامعات العربيه عملت دراسه والجامعه دي كانت في آه، في سوريا سنه 1997 الطلاب في احدى الكليات مطلوب منهم مشروع تخرج مشروع التخرج ده كان عنوانه العلاقه الجنسيه الشرعيه وغير الشرعيه في مدينه دمشق وريفها علاقة ايه جنسية شرعية وغير شرعية تمام في مدينة دمشق وريفها دي عينة ده نموذج المهم قالوا ان هو تم توزيع استمارة على نوعين من الناس نوع متزوج ونوع اعزب نوع متزوج ونوع ايه اعزب اتعمل ايه وزع لهم عليهم استمارة كل استمارة كان فيها 100 سؤال تاني كل استمارة كان فيها ايه 100 سؤال ومن بينها هل يعني كان من بين الأسئلة ايه هل كانت لك علاقة غير شرعية قبل الزواج هل أنت سعيد في علاقتك الخاصة مع زوجتك نركز الشغل لما بيبقى فيه دراسة وفيه استبيانات وفيه مقاييس وفيه تحكيم وفيه إحصائيات ده بيبين لك مدى أهمية الموضوع مش اللي هو انا بتكلم كده مجرد رأي لا ولا ميول لا ولا انا بحابب اتكلم ولا انا م- حاسس بده لا دي دراسات يبقى عملوا مشروع تخرج حطوا في الاستبيان او في الاستمارات او في الاسئله هل كانت لك علاقه غير شرعيه قبل الزواج؟ هل انت سعيد في علاقتك الخاصه مع زوجتك؟ يعني انت اللي عملت علاقه غير شرعيه قبل الزواج انت دلوقتي مع زوجتك اللي انت تزوجتها انت في علاقه او فيه انت سعيد؟ قالوا ايه؟ النتيجه كل الذين اسمع بقى اسمع اسمع علشان تعرف مدى تاثير الحرام قبل الزواج على حياتك بعد الزواج. النتيجه لما بيسالوا انت ليك علاقه قبل الزواج وانت سعيد مع زوجتك بعد الجواز ولا لا فالنتيجه ايه كل الذين كانت لهم علاقات غير شرعيه قبل الزواج ليسوا سعداء بعده عرفت الحرام بيأثر قد ايه عرفت ان الواحد بيبقى حريص انه يتكلم عن موضوع او عن موضوعات تخص الشأن الاسري او الزواجي انت ممكن ما تكونش مركز فيه او انت ممكن تكوني متهاونة فيه ايوه كل الذين كانت لهم علاقات غير شرعية قبل الزواج ليسوا سعداء بعده ليسوا ايه ليسوا سعداء بعده انت غلطت انت عصيت ومش مرة بس لا مرة واثنين وثلاثة بعض الناس يقول لك ايه يا عم الشيخ احمد ما انا خلينا بس بس كده ايه ال ال ال يعني انا عايز اتدرب انا عايز اخد خبره لا يا حبيبي الخبره هتيجي لوحدها ما تقلقش وبعدين من اللي قال ان الخبره تاتي بعد ال- قصدي قبل الزواج الخبره تاتي بعد الزواج انك مارس بقى حياتك الطبيعيه مارس ايه مارس حياتك الطبيعيه حياتك الطبيعيه وخلي بالك خلي بالك الحب الحقيقي بعد الزواج شوف انا بقى انا بركز عليها ليه علشان ده هو المنطقي لما انت تعيش معاها ويتقفل عليكوا باب وتبقوا مع بعض وتكشفوا على بعض وتقربوا من بعض وتفهموا طباع بعض وتاكلوا مع بعض تشربوا مع بعض تشوفوا اخلاق بعض انت اتضايقت شويه هتستحملك ولا لا هي اتعصبت شويه في فتره البيريود انت هتستحملها ولا لا بت... بتساعدوا بعض في حاجه طلبت مساعدتك انت طلبت تاخد رايها خلاص انتوا قربتوا من بعض ده يبين بقى مدى الحب الحقيقي لكن صدقني والله وعيني في عينك كده عيني في عينك لو انت دلوقتي قاعد بتشوفني تمام سواء كنت متزوج او اعزب على فكره هذا البرنامج مفيد جدا للمتزوج والاعزب والله تزوج وعدى فتره الجواز آه، في حاجات احنا بنقولها كتيره جدا انك ازاي تتعامل مع زوجتك او يبقى لك ابن على وش زواج او بنت على وش زواج او اخ على وش زواج او اخت على وش زواج ممكن تنصحه ممكن تنصحها ممكن تقول له شوف الحلقه دي شوف البرنامج ده تمام طب لو اعزب ما مطلوب وفي حاجات برضو نقولها ما تناسبش الاعزب تناسب انه يكون متزوج فانا بقول للاعزب خلي بالك خلي بالك ابدا حياتك صح ابدأ حياتك صح ازاي انا عندي المشروع وعندي الحلال وعندي الطبيعي ان انا اروح اخبط على الباب بتاع عم الحاج او ارفع سماعة التليفون يا عم الحاج احنا عايزين نيجي نشوف بنتك ده وضع طبيعي آه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وأتوا البيوت من أبوابها مش وأتوا البيوت من خلفها او من ال ال ال ال- خلف الاسوار لا او في الدره لا ليه حد يشوفك معاها ليه حد يشوفك معاه ليه تحط نفسك موضع التهم ليه تحطي نفسك موضع الشك والناس تتكلم عليك فلانه كانت ماشيه مع فلان فلان ماشي مع فلانه لكن لما تبقى الناس كلها عارفه ان فلان خاطب فلانه وفلانه مخطوبه لفلان خلاص ستقطع الألسنة ولا يتكلم أحد ليه؟ لأنه خلاص معروف قدام الناس إن فلانة مخطوبة لفلان يبقى احنا لما نتكلم ونتعامل في النور ده هيقطع كتير من القيل والقال تمام يبقى احنا دلوقتي بنقول ان العلاقات العاطفية التي تسبق الزواج لها تأثير بعد تأثر ازاي يا شيخ احمد هقول لك انت عندك قلب واحد صح عندك عقل واحد صح عندك جسد واحد صح عندك جوارح بتاعتك انت بس صح عندك مشاعر الحاجات الخمسة دي اللي انا اتكلمت عنها قلب عقل جسد جوارح مشاعر لو انت خرجتها كذا مرة هتضعف ولا مش هتضعف هتضعف دي حاجة الحاجة التانية ستستمرئ هذا الله استمرئ هذا يعني استمرئ هذا يا شيخ احمد ما تخليك بالبلدي كده ووسط لنا الامور هقول لك هتتعود على ده هتستلذ ده حتى بعد الجواز حتى بعد الجواز لو فتح لك باب انك تقيم علاقه وانت متجوز هتحب وانت متجوز ليه لانك سمحت لنفسك تعمل ده لو كنت عملت ستوب من الاول كنت هتقدر يبقى اول حاجه انت هتستمرئ ده وتستلذ ده وتتعود على ده تاني حاجه انت طلعت المشاعر دي فهتضعف والله هتضعف مش انت اللي هتضعف يعني انت مشاعرك هتضعف لانك طلعتها مره واثنين وثلاثه تيجي بقى مع زوجتك الحقيقيه بتقول لك قول لي كلمه حلوه وانت طلعت كتير تلاتة انك هتبقى اقرب ولا تشعر بالمتعة واللذة الا عند الحرام ولا تشعر باللذة والمتعة أنت بتستلذ بده لما بتعمل مع حد مش زوجتك لما تبعت لواحدة كلام حلو أو مش عارف إيه أنت خلاص أنت عايش في الحرام فالحرام بالنسبة لك حلو بخلاف ما تكون خاطب خاطب أنت عامل ده على أساس إنها هتبقى زوجتك خلاص أنت هتتقي الله فيها لا هتلمس ولا هتقرب ولا هتتجاوز حتى في كلامك انت بتتقي الله فيها لانك عايز بدايه صح ماشي لكن انت الموضوع انت حبيته وعلى قلبك زي العسل خلينا بس عشان عشان انا ب... انا بقنعك وباكد لك وبثبت لك ان العلاقات المتعدده المتنوعه الغير مشروعه قبل الزواج مدى تاثيرها على الايه على حياتك بعد الجواز يلا معانا كده مع بعض قلنا اول حاجه ايه انك انت ستضعف المشاعر اتنين استلذاذ هذا ثلاثة انه انت هتحب الحرام لانه هيبقى سهل هيبقى سهل اه ما هو الشيطان هيفتح لك مسالك وما- ومنافذ وحبائل ويوقعك فيها بقى و- وتشبط بقى خلاص لانك عندك استعداد انت عندك استعداد تغلط واحده زميلتك في الشغل فواحده في واحده كده حب- حسيت ان هي ايه آه، مستلطفاك بقى ومش عارف ايه وعرفت تاريخ ميلادها فاه طب ماشي فاجئتها بقى بهديه في يوم ميلادها اه خلاص ده بيحب يحبني ده مهتم بيا وممكن تكون متزوجه ايه ايه ممكن تكون متزوجه اه وتلعب بيها وتسرح بيها ايوه وممكن كمان هي تسرح بيك لان عندها مشكله بينها وبين زوجها فهي عايزه اي حاجه نفسها حد يقول لها كلمه حلوه نفسها حد يطبطب عليها نفسها حد يحن عليها خلاص لقت ده فيلا الطوبه جت في المعطوبه والدنيا تمام وزي الفل هو متجوز هي متجوزه هو حب على زوجته هي حبت على زوجها اتنزلتوا مع بعض يلا خلاص لكن انت حبيت الحرام ده رقم ثلاثة رقم أربعة والأخطر انه اثر المعصيه بعد الزواج اثر ده انت عملت معاصي كتير قبل الزواج المعاصي دي ظهرت بعد الزواج وانا والله عارف ان كتير من اللي بيشوفوني دلوقت شباب وبنات بدأت دماغهم تسرح متجوزين ومتزوجات بدأت دماغهم تسرح ياه يعني انا ممكن القفش والتنشنه والمشاكل اللي بتحصل ما بيني وما بين زوجتي دلوقتي علشان انا حبيت كذا بنت في فتره الجامعه او حبيت كذا بنت او علقت كذا بنت او تعلقت بكذا بنت وعملت كذا علاقه مع كذا بنت ومش عارف ايه وخرجت مع كذا بنت قبل ما اتجوز هو ده اللي يكون مأثر عليا اه يعني هو مش لازم يكون اثر او نتيجه المعصيه يكون في ساعتها او يومها او تاني يوم لا ممكن اثر المعصيه يجيلك بعد سنه بعد اتنين يا جماعه في كوارث في المجتمع ربنا يسلمنا منها ويعافينا اياها البنت ممكن تكون مخطوبه وخلاص هتتجوز بكره وبتحب واد تاني أنا بكلمك من مر شكاوى تأتيني والله يا شيخ أنا هتجوز بس أنا مش بحبه أنا وافقت عليه عشان خاطر بابا لكن أنا بحب حد تاني طب مرة واحد كلمني بيحب بنت لدرجة هي البنت مش بتحبه بتحب حد تاني لدرجة إن هي لا تطيق العلاقة معه اتجوزوا والكلام مثلا كانوا 3 4 شهور متجوزين ف طول الوقت نفراه شوف لدرجة ان هي نفراه وممكن تبقى تعمل معاه العلاقة وتتخيل عشيقها هو الذي يفعل معها العلاقة اه ممكن تمام وده على فكرة العلماء يسمونه زنا مجازي ممكن ناخد عنوان كده ونقول الزنا المجازي او حكم تخيل حكم تخيل ال- ال- الزوجة تخيل عاشقها وهي تمارس العلاقة ده يعتبر زنا مزاجي مجازي زنا ايه مجازي انها مش متخيلة هي مش مع زوجها هي متخيلة ان عاشقها واللي بتحبه او اللي هي عملت معاه علاقة بعد الجواز او اللي هي كانت بتحبه قبل الجواز لسه مش قادرة تنساه فهي متخيلة هو الذي يمارس معها العلاقة او العكس ان الزوج بيتخيل ده مع واحدة ثانية هذا زنا مجازي العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واللسان وزناه الكلام واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فنخلي بالنا قوي ابدأ حياتك صح وخلي بدايتك صح وخلي طريقك صح عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك خلاص كده يا جماعة يبقى ده مدى تأثير العلاقة وإن أربع إيه أربع حاجات تمام كده طيب حتة بقى هو شرط إن أنا أحب بقى قبل الجواز يعني هو أنا لا مش شرط على فكرة الحب يأتي بعد الزواج وكتير من البنات يقول لك والله أنا ما كنتش بحبه فترة الخطوبة يعني كان عادي يعني بس بصراحة بعد الجواز بموت فيه ليه؟ لأنه راجل ليه؟ لأنه أثبت لها أن الحب مش ضحك على العقول ولا على الدقون الحب مش هدايا بس الحب مش رسائل بس الحب أفعال الحب ترجمة الحب مواقف الحب رجولة الحب شهامة الحب غيرة الحب نخوة الحب اهتمام الحب احترام الحب ان انا اريحك الحب ان انا احسسك ان انت اللي هنا وانت اللي هناك الحب ان انا اشبع رغباتك الحب ان انا املى عليك الحياه الحب ان انا آه، اعرفك ان مفيش حد في حياتي غيرك تمام الحب ان انا هتلاقيني السند والظهر وانا الاب وانا الاخ الدبانه دي يا جماعه مضايقاني وانا الاب وانا الاخ ما اعرفش ممكن يا تيكا تكون ممكن تيكا ده المخرج تكون عايزه تتجوز ولا حاجه وهي حاسه ان احنا بنتكلم عن الجواز فعاجبها الموضوع فالحب قبل الجواز يعني مش مقياس على فكرة مش مقياس الحب الحقيقي بعد الزواج لأنه على فكرة ممكن فترة الخطوبة هو بيتمحلس وهو بيتكلم وهو شاطر في الكلام وشاطر مش عارف ايه وهعمل لك واخلي لك واسوي لك ومش هخليك تعملي حاجه وبعد الجواز مسك الخرزانه من اول يوم ذبح لها القطه وريها العين الحمراء يبقى ده ما كانش بيحب ده بس كان بيثبتك بالكلام كده ويسمعك كلام عاطفي وكلام حلو وكلام مشاعر وخلاص هو غلبت عليه العاطفة لما جه بقى وقت الجد ووقت العملي زيرو واكتشفت ان هو مش بيحبها كان بيضحك عليها لكن هو كان قليل الكلام او ما كانش بيدي وعود واوهام ويحسسها ان هي اللي هنا ومش عارف ايه وطلع بيها السما وبعد كده جابها على نافوخها لا انا بعد الجواز والله في احترام مفيش صوت عالي مفيش زعيم مفيش ضرب مفيش شخط مفيش آه، اهانه مفيش تجريح في احترام لاهلها في في اهتمام بيها في تقدير ليها في ان انا بحاول اريحها يجيب لها طلباتها يساعدها في البيت عايزه تروح عند مامتها تعالى اما اوصلك آه، آه، يا سلام هي هو ده الحب كل هذه معاني حب ظهرت امتى بعد الجواز طيب حكم تعلم الثقافة الزوجي الزوا- الزواجية قبل الزواج يعني اللي هو ايه انا اتفرج على حاجة او حد يكلمني على حاجة او حد يقول لي اعمل ايه او اخلي ايه آه، بصوا انا انا في الحاجات ديت آم، آم، يعني لا اميل الى هذا خالص لان الموضوع فيه فطره ممكن بعض الاستفسارات مثلا اخوه يقعد معاه أخ... آه، صاحبه يقول له ومش بالتفاصيل اللي هي او مثلا حاجه هو بيسال عنها او آه، يعني من باب ال... ال... ال... ال... ال... الاستفهام والاستعلام وتمام كده وفي حدود الايه في حدود ال... ال- ال- المشوره يعني الموضوع بقى ما يتطورش ويزيد ونبالغ في الكلام والكلام ده ونقلب الموضوع بهزار لا تمام كده وإن كان الأصل أنه يكون على فطرته ويكون على سليقته وسجيته الله سبحانه وتعالى ما خلق آدم وبعد كده خلق حواء وتركهم عرفوا يتعاملوا على فكرة وجابوا أولاد وجابوا بنات وجابوا قبيل وجابوا هابيل والدنيا ماشية وخلاص وبقينا موجودين دلوقتي على ظهر الأرض ما- ما ما حدش قال لآدم تعمل إيه ولا حد قال لحواء تعمل إيه بالفطرة وبالطبيعة آه، لو أنت سبت اتنين وقلت لهم يلا تعالى عشان نتجوزكم وشوف هتعملوا إيه هيقول لك علمنا نعمل إيه عرفنا نعمل إيه مفيش الكلام ده خلاص كده يا جماعة لأنه لأن دي فطرة الولد لما بينزل من من بطن امه آه، ما يفهمش اي حاجه لكن هو آه، ما- ما- هدي ان هو يلتقي مثدي امه الجعان لما بيجوع ما بيحتاجش حد يقول له انت جعان انا عايز اكل العطشان ما بيعطش ما بيحس ما بيحتاجش حد يقول له روح اشرب ميه فبيروح يشرب خلاص كده آه، ال- ال- ال- قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى انت اهتديت ربنا سبحانه وتعالى جعل فيك فطره لما تبقى جعان تروح تاكل تبقى عطشان تروح تشرب الرضيع عاوز يرضع يلتقي مثدي يبكي عشان ايه خلاص هو عارف ثدي امه تمام كده يا جماعه يبقى لا حاجه لهذا غير انه خلي بالك بقى الذي يشاهد الافلام الاباحيه او الذي ي- يشاهد هذا لاجل ان ياخد خبره ويعرف ده كذاب فاصل وشه بيضحك على نفسه لان الذي يمارس في العلاقات المحرمه والذي يمارس في الافلام الاباحيه القذره القميئه القبيحه تمام كده هذا امر مصطنع وبعدين كل واحد ليه طريقه وكل شكل زي ما بقول لك كل شيخ له طريقه كل واحده ليها طريقه وكل ولها شكل ليس ما ي- يفعله هذا يصلح من لهذه وليس ما تحتاجه هذه يستطيع ان يفعله هذا كل واحد له حاجه خلاص كده فحته بقى ان احنا نتفرج طبعا ده كلام مرفوض وحرام شرعا لا يجوز البتة خلاص كده طيب واحد عمل علاقة مع واحدة إذا انتهت بالزنا لا يجوز لهم أن يتزوج إلا بعد أن يتوبا يبقى ينفع واحد يتزوج واحدة زنى بها يجوز إلا إيه؟ إلا بعد التوبة خلاص كده واستبراء الإيه؟ واستبراء الرحم قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على الإيه؟ على المؤمن بعد كده قال إلا الذين إيه؟ تابوا خلاص كده يا جماعة طيب واحد عمل علاقة بس ما عملش علاقة يعني مح... يعني هو حبها وتعلق بيها ومش عارف ينفع يتجوزها ينفع يتجوزها لو وصلت للزنا ما يتجوزش إلا بعد أن إيه إلا بعد أن يتوب خلاص كده يا جماعة طيب حكم ال- كلام الحب بقى بين المخطوبين يا شيخ أحمد جيت على الجرح عشان أنا لو قلت لك ما ينفعش وت- ولازم تضبط مشاعرك هو الكلام ككلام جائز لكن ما يوصلش لحاجه يعني في مثلا ممكن كلام انت بتعبر عن كلام او كلام بيتضمن او بيحتوي تقدير واحترام واعجاب خلاص ما فيش اي مشكله خالص لكن الكلام وصل انه اصبح فيه ميول قلبي انك بتحرك شهوه انك بتصف انك هذا الكلام مرفوض تماما تماما فترة الخطوبة تماما ال- ال- احنا عندنا آه، ضابط الكلام احنا عندنا كلام وعندنا ايه مشاعر الكلام ككلام ما فيش مشكلة لكن حتى والمشاعر برضو ما فيهاش مشكلة لكن تضبط بضابط الشرع ما تتجاوز يعني ما تجيش الساعة واحدة اتنين بالليل وعمال تتكلم والدنيا سرحت معاك ومش عارف انا بتخيل كذا لا اوعى تتخيل الله يكرمك الله يكرمك اوعى تروح في اي حتة ولا تخيل ولا بتاع انت ازيك عامله ايه اخبار شغلك ممكن تفكروا مع بعض في يعني تحب اولاد تحب بنات آه، كم ولد كم بنت آه، الالوان بتحب الوان ايه الشقه بتاعتنا يبقى شكلها ايه آه، آه، مفيش مشكله طبعا الكلام ككلام ما فيهوش اي مشكله واجازه الشرع تمام كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال لي ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا يا عم الشيخ احمد ده الموضوع تجاوز الكلام وبقى فيه خروجات دلوقتي وهي غ- لما بيروح لها البيت ده لابسه بنص كم ده كاشفه شعرها ده حاطه ميك اب كامل ده لابسه خلخال ده عامله تاتو لا يجوز للمخطوبه ان تفعل هذا لانه اجنبي عنك اوعى تفكر انه اجنبي انه جاي من انجلترا ولا جاي من امريكا ولا جاي من الاتحاد السوفيتي لا اجنبي ده يعني مش محرم المحرم عندك ابوكي عمك خالك اخوك ابنك آه، دول المحارم خطيبك مش محرم خطيبك اجنبي ما ينفعش يلمسك ولا يشوف شعره منك لازم تبقى عارفه كده اوعي تتهاون في حق نفسك ولا في حق جسمك ولا في حق عرضك ولا في حق كرامتك انا نفسي اشوف ما ما نفسوش ما يشوفش هيشوف بعد كتب الكتاب يجوز له أن يفعل ما كان محرما قبل كتب الكتاب أنا مثلا هكتب الكتاب الساعة سبعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة لا يجوز له أن يفعل أي شيء ولا يسلم عليك يصافح يعني ولا يشوف شعرة منك الساعة سبعة اتكتب الكتاب سبعة ودقيقة يصافحك ويحضنك ويقبلك آه، خلاص انت أصبحت زوجته على كتاب الله وسنة رسوله مستعجلة على ايه إيه انت مستعجلة وهو مستعجل على ايه هتعيشوا وتتجوزوا وكل حاجة بس نكمل مع بعض بس نشوف الحب ده هيكمل ولا مش هيكمل وزي ما الحب ولع في الذرة زي ما بيقولوا هيولع في الذرة بعد الجواز ولا هيولع في حاجة تانية صح ولا ايه ما نستعجلش فنضبط ك- حبنا ونضبط كلامنا ومشاعرنا خلاص كده الا ان تقولوا قولا ايه معروف ولا جناح عليكم فيما عرضتم إيه؟ وبعدين الكلام مطلوب لانه يحصل توافق عقلي فكري وده اهم من التوافق ال- ال- ال- الجسدي حتى اه طبعا يعني هو ممكن البنت تبقى حلوه وجميله ومخمخه هنا بس اول ما تتكلم تحس ان هي مدب اول ما تتكلم تحس ان هي مش رومانسيه خالص اول ما تتكلم تحس ان هي مش متجاوبه معاك اول ما تتكلم تحس ان هي م- مش عندهاش ال- ال- السنس بتاع البنات ممكن آه، وارد ما تعجبكش تعجب حد تاني نخلي بالنا فالتوافق العقلي ان أنا حد يريحني حد مش عصبي حد مش بيرد عليا حد بيعرف آه، يضحك عليا بالكلام حد بيعرف يتجاوب معايا ده مهم ممكن تبقى بتريحك في الكلام وحلوه آه، ف- ف- فكريا وعقليا وكلاميا و و و آه، بس آه، شكلها عادي بس والله لا هي مريحاني انا عايز ده والجمال نسبي في واحد عايز جمال عقلي جمال روحي في واحد العكس انا بس عايزها حلوه بس ان شاء الله تبقى يا تقول ما, ما تقول خلاص يبقى الكلام مهم بس بضوابط الشرع ما نتجاوزش ايه ما نتجاوزش فيه خلاص كده يا جماعه آه دي حلقه رقم 59 الحلقه الجايه ان شاء الله رقم 60 حلقه مهمه جدا لماذا يضعف الحب بعد الزواج ومده صلاحيه الحب آم، يقول لك ده هو الهاني مون بس ده شهر العسل ده كفايه قوي وبعد اول يوم 31 بعد الجواز لا خلاص بقى مفيش حب وإذا دخل الفقر من الباب خرج الحب من الشباك هنقول الكلام ده إن شاء الله في حلقة 60 بإذن الله مدة الحب بعد الجواز ولماذا يضعف الحب وكيف نعيد ونستعيد الحب إذا ضعف بعد الزواج في الحلقة القادمة أشوفكم على خير أهلا بكم في أي استفسار وأي سؤال عبر صفحتي الشخصية على الفيسبوك أحمد عوان عبر صفحة القناة قناة الرحمة على الفيسبوك أهلا وسهلا بحضراتكم في الختام عاوز أقول لكم كلكم إن في الله أحبكم أشوفكم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومن آياته أن خلق لكم